بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اقرب نعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا لوقا في الاصحاح 15 اللي بيتكلم على مثل الابن الضال والاصحاح ده او الجزء ده نقراه نقراه في قداس يوم الحد الثالث في الصوم الكبير الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا يقول في عدد 11 وكان وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ما له بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يبذل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا جاء عني كأحد أجرائك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا فقال الأب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فابتدوا يفرحون وكان ابنه الأكبر في الحقل فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه يطلب إليه فأجاب وقال لأبيه الابن الكبير بيكلم أبوه شوفوا الصياغة اللي بيتكلم بيها ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى فقال له الأب بقى يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أولا بنشكر ربنا أن احنا احتفلنا بمناسبة عيد الأم وعيد الأسرة بصورة كل الأحباء اللي اتقابلنا وياهم ربنا يديم عليهم الصحة ويعوض تعب الأطباء وتعب الجهاز الفني والتمريض والخدام ويا دكتور أشرف ويعوض كمان المتبرعين الذين يساعدون في مثل هذه الأمور ويبقى عندنا إحنا كلنا صحوة في إن تكاليف العلاج صارت عالية جدا وإن إحنا نقدم او نوجه جزء مما نقدمه لهذه الخدمة بيبقى له لها أهمية كمان أنا بحب إن احنا آه، نذكر كل الأحباء اللي تعرضوا للحادث بتاع آه، نيوزيلندا حادث بشع طبعا كلكم تابعتوه وسقط فيه آه، ضحايا كثيرة وكانت عملية بشعة من كل ناحية وبلاد نيوزيلندا زي ما انتم عارفين بلاد هادئة للغاية ودي تعتبر آخر بلد في العالم لكن آه، حصلت الحادثة دهيت وسقط أناس كانوا يقدمون العبادة وأيضا هناك مصابين ومصر طبعا كان في لنا بعض المصريين سقطوا هناك أيضا والدولة اتحركت هنا وفي السيدة وزيرة الهجرة مسافرة هناك و- والسفارة والكنيسة القبطية لنا احنا لنا كنايس قبطية في نيوزيلندا أيضا شاركوا في تقديم العزاء نقدم العزاء لكل الشهداء ونقدم آه، الصلوات من أجل كل المصابين ونصلي من أجل هدوء العالم من هذا العنف الذي يستشري من مكان إلى آخر كمان أحب أفرحكم إن إحنا آه، التلات امبارح كان عيد الصليب وافتتحنا مستشفى كبير اسمه مستشفى مصر المحبة في منطقة بني مزار في الصعيد وشارك في الاحتفال دهوت عدد من الآباء الأسافة الأحباء والآباء الكهنة والشعب والسيد محافظ المنيا ومسؤولين في الصحة وده مستشفى ضخم جدا مش كله في القاهرة يعني علشان ينضم إلى كل الخدمات الصحية اللي بتقدمها الدولة من خلال وزارة الصحة لخدمة كل المصريين وفعلا المف- المستشفى طبعا بيشتغل فترة الأول قبل الافتتاح الرسمي اللي تم امبارح ويحتاج صلواتكم باستمرار يوم الحد اللي جاي اسمه أحد الابن الضال وأحد الابن الضال آه، من القصص المحبوبة جدا لنا في آه، التاريخ وزي ما كلكم تعرفوا الصوم عبارة عن أسبوعين في الأول الاستعداد والتجربة وأسبوعين في الآخر الزعف والقيامة في وسط الصوم بنسميه قلب الصوم أربع أسابيع أسبوع الابن الضال أسبوع السامرية أسبوع المخلع أسبوع المولود أعمى ده بنسميهم قلب الصوم وليه قلب الصوم لأن الأربع قصص دول مرتبطين ببعض جدا قصة الابن الضال إنسان اختار بس اختار غلط ورجع قصة السامرية تكرار للغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بس رجعت قصة المخلع اللي 38 سنة عاش في استمرار والخطية بحسب مفهوم العهد القديم كانت رمز رمزها المرض فاستمر ال 38 سنة لغاية ما بيجي حد المولود أعمى وده بنسميه الفصل الأخير في الخطية وهو العمى مش العمى الجسدي العمى الروحي وده بنسميه آه، قصة المرار يعني الابن الضال اختيار والسامرية تكرار والمخلع استمرار والمولود أعمى هو يصل إلى حالة المرار أو العمى الداخلي الابن الضال القصة قصة أسرة زي كل أسرنا وأسرة هادئة ولأنها أسرة يهودية حسب المثل طبعا كان في ابن كبير وابن صغير وكل اللي في البيت ملكهم وكانت العادة إن الكبير ياخد تلتين حسب اليهود يعني والصغير ياخد تلت لكن كمان من العادات اللي كانت موجودة إن الابن الكبير هو اللي هيتجوز الأول يقوم يربوا عجل كبير ويفضلوا يسمنوه لغاية ما يجي يوم الفرح بتاعه ويذبحوا العجل ده كعلامة فرح كبير كل الأمور دي كانت واضحة في هذا البيت أو في هذه الأسرة وكانت أسرة هادئة جدا إلى أن دخلت فيها جرثومة الخطية من خلال أصحاب الوحشين ابتدوا يزنوا على الولد واستغلوا الصغير انت هتفضل عايش لغاية ما ابوك يموت وتاخد نصيبك طالب بنصيبك دلوقتي وفضلوا يزنوا عليه خدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية دي لغاية ما كونوا في مخه فكرة غريبة فكرة ايه ان بيتك هو السجن واخرج بره بيتك تبقى هي الحرية وارجوكم العبارة دي اخطر عبارة بتوقع الناس في مشاكل كتير يبقى متجوزين في بيت واحد طرف من اللي في البيت حد يزن عليه من بره تكون النتيجة انه يتكون في ذهنه بيتي سجن وبره حرية بيتي سجن وبره حرية الابن اتضل كده فضل يزن على ابوه لغاية ما خد نصيبه والاب لا يتدخل في حريته كان ممكن يلطشوا قلمين لكن ما حصلش خرج الابن وانا اتوقع كده لما خرج من البيت قفل الباب بشدة باب بيتهم وقال ايه اخيرا دخلت الى خرجت الى الحرية وسبت بيتي السجن وبقى عامل زي الانسان المتخدر خرج وقال ايه الفلوس في جيبي واصحابي قدامي انا عايز ايه احسن من كده فيش حاجة احسن من كده نزل وراح على شوية اصحابه وفضل يتدحرج شوية بشوية لغاية ما في يوم حط في ايده في جيبه ملقاش ولا جنيه وبص قدامه ملقاش ولا صاحب وبعد ان كان يعيش سعيدا امنا مطمئنا ابتدى يتجه لواحد غير يهودي بيتاجر في الخنازير الخنازير مش بيتاجر فيها اليهود وراح له وقال له ممكن اشتغل عندك تعال اشتغل حالته ابتدت تتردى وتنزل وابتدى يشتغل واهم ما في المثل ايها الاحباء اللي هو عليه السؤال اللي هنساله دلوقتي اهم شيء انه نظر الى الخنازير ونظر لصحته ونظر لماضيه اللي كان موجود فيه في البيت وقال ايه الغلب اللي انا فيه ده ده انا عرفت ان الله حق اتاري بره هو السجن وبيتي هو الحريه بس بيقول لنفسه ده انا ما استاهلش اكون في البيت كمان ده انا اقوم واروح لابويا واعترف له بس اقول له حتى ما تخلينيش ابن خليني مجرد اجير هيبقى افضل حالا جدا من حال الخنازير اللي هو صار فيه السؤال اللي عايز احطه قدامك السؤال هل اختبرت هذا الموقف هل دقت حلاوة الموقف ده ان الواحد يرجع لنفسه السؤال بتاع المثل اللي عايز يقدمه لنا السيد المسيح يا ترى دقت حلاوة ان الانسان يرجع لنفسه ما في احيان واحد الملاهي تبقى واخداه والمشاغل بتاعت الدنيا واخداه وتكون النتيجة انه مش عارف سكته ايه وطريقه ايه هل اختبرت اللحظة دي لحظة رائعة يقول لك ورجع الى نفسه احب لما ترجعوا البيت تقراها هي في اصحاح 15 عدد 17 رجع الى نفسه كأن الخطية خروج من النفس والتوبة عودة الى النفس هل دقت حلاوة الرجوع الى النفس من خطية وحشة من علاقة وحشة من فكرة وحشة من تعلق وحش من خواطر وحشة هل جربت انك ترجع هل جربت انك تعود الى صوابك عايز اشرح لك حاجة مهمة قوي ان قبل ما يخرج من بيت ابوه ايه اللي كان في مخه هو اللي عمال يزن على ابوه يقول له اديني نصيبي اديني نصيبي المال انت في عينيا كانك ميت انا عايز عايز اعيش لوحدي انا عايز اتمتع بالفلوس ويا اصحابي كان في مخه ثلاث حاجات أول حاجة إن الماضي بتاعه في بيته معزز مكرم نساه نسى ده كله وتحول البيت أمامه كأنه سجن طب والحاضر الحاجة التانية الحاضر هو كل اللي مالي يعني أنا عايز أخد نصيبي أنا عايز أخد نصيبي هو مش شايف أي فكرة أخرى طب والمستقبل يا ده المستقبل بقى وردي ده انا هاخد الفلوس وهنزل ويا اصحابي وهروح هنا وهعمل هنا وازور هنا واتصرف كده واصرف زي ما انا عايز المستقبل وردي خدوا بالكم الماضي منسي والحاضر هو الموجود والمستقبل مزدهر في عينيه والمستقبل ده غلفه بكلمة كلنا بنحبها بالحرية الخطية بتعمل في الإنسان كده ساعة الخطية ينسى الإنسان الماضي ويفتكر الحاضر بس والمستقبل اللي جاي مفتوح على وسعه هو ده فكر الخطية هو ده أي خطية واحد بيسرق ينسى الشرف وينسى الأمانة وينسى طب ودلوقتي لما أسرق هيبقى ويايا كده طب والمستقبل ده أنا بكده هعمل وأعمل وأعمل وأعمل طيب صاحبنا راح وقع في الخطية وشرب من الخطية وكان يشتهي طعام الخنازير ولم يجد حد يديهوله ايه الحال البائس ده كويس ايه اللي حصل بقى لما الخطية تمت بالصورة دي لما وقف عند نفسه ورجع الى ذاته برضه بقى عنده ثلاث حاجات الماضي بتاعه مخجل بقى الماضي بتاعه اللي قضاه في وقت الخطيه حاجه تكسف بقى بعد ما كنت معزز مكرم بقى الماضي بتاعي عشت مع الخنازير ماضي مخجل عاش في عند واحد مش يهودي بيرعى الخنازير وكلمة خنزير في العهد القديم معناها كلي النجاسة ده فكر اليهود يعني طب والحاضر الحاضر بتاعه الحاضر بتاعه كان مؤلم جدا حاله المؤلم اللي هو وصل له العز اللي كان فيه وصله انه يقعد على التراب وصله الى صحته اللي ضاعت وصله لصورته ملابسه حياته كلها حاضر ايه ده واحد يشوف الشارع ما يعبروش طب والمستقبل بعد ما عمل خطية المستقبل غير موجود انا هروح لابويا واعترف له واقول له حتى خليني اجير بس خليني في حدود البيت اصل انا اكتشفت ان حدود البيت هو الحرية واللي بره هو السجن وهذه مأساة الانسان في اي خطية واحد بيلعب حاجات وحشة يفتكر ان ده قمة السعادة قمة الحرية طب وبيتك بيتك اعرف كده ان بيتك افضل بيت في العالم بيتك افضل حتى لو كنا بناكل عيش وملح حتى لو كنا بنبيت على التراب في البيت لكن بيت الانسان هو افضل شيء وده المعنى المهم في اه احتفالنا بعيد الاسره عشان كده احنا نقدس الاسره الاسره لما تتكون فلان ويرتبط بفلانه ويبنوا بيت نقدس هذا جدا الكنيسه كلها بتبقى فرحانه يحضر الاباء ويحضروا الشمامسه والالحان المفرحه والانوار المفرحه والحياه المبهجه بيتي افضل بيت علموا ولادكم كده علموا ولادكم يجي ابنك او بنتك يقول لك ده صاحبي عندهم كذا واحنا ما عندناش ده زميلتي في المدرسه وياها كذا وانا معيش لازم نعرف ان بيتي هو افضل بيت لان بيتي فيه بابا وماما في اسرتي وده اغلى حاجه لما احتفلنا النهارده بالاحباء الاسر اللي جت دي عشان نلفت النظر لعطاء المحبه القوي اللي بيضم الاسر اللي بيضم الانسان بصفه عامه اقدر اساعد اي انسان بعض الدول بتسمح بنقل الأعضاء بتاعت الدول في حالة الوفيات بيقدروا ينقلوا في حاجات زي كده ولها قوانين كتيرة في العالم بعد ما رجعت قال أنا هقوم وأقول لأبي أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا أبوه قال ما تكملش وهنا بقى حلاوة الآب السماوي وهو يستقبل الإنسان التائب يوحنا ذهبي الفم له عبارة حلوة يقول ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب طبعا ده راجع وحاطط وشه في الأرض هيوري وشه لمين وما كانش يتوقع أي حاجة ده يتوقع أن أبوه يقول له مش اطلع بره أو أبوه يقول له أنا ما أعرفكش أو لا أنت ابني ولا أنا أعرفك كان متوقع الحاجات دي كلها ولكن محبة الآب السماوي حضنه المفتوح يقابله يقول له بس اقف ما تقولش كلام ولا يكلمه يعايره ولا يقول له أخيرا سمعت الكلام أخيرا عرفت إن الله حق شايف شكلك ما عملش كده وإياه خالص رجعه لمرتبته ن- نعرف إنه يقدم له الحلة الأولى كرامة رجع له الكرامة كرامته كانت في التراب بعدين يديله الخاتم خاتم السلطة يبقى له مكانته في البيت ده تأكيد البنوة وبعدين يقول لبسوه حذاء في عادة عادة ريفية موجودة في الشرق ان انا لما اخش بيت حد اقلع الحذاء بره لان انا لو دخلت بالحذاء في مكان يبقى كاني املكه كان الارض املكها فالانسان بيقلع الحذاء والعاده دي ما زالت موجوده في الريف عندنا يقلع الحذاء لان الارض اللي انا داخلها لا املكها يملكها صاحبها فقال لا هاتوا حذاء وخليه يلبسه قدامنا لانه عاد مالكا جوه البيت وبعدين قال له بقى هات القاعده العجل اللي كان بيسمن عشان اخوك ده الفرحه بتاعتنا فرحه كبيره قوي ده اكبر من فرحه ان اخوك يتزوج هاتوا العجل واذبحوه وده كان حدث خطير حاجه مش مألوفه في المجتمع اليهودي اما الشيء الخامس اللي قدمه قدم له حله خاتم حذاء وذبح العجل اما الهديه الخامسه والاهم من دول كلهم خدوا في حضنه خدوا في حضنه احتواه يقول لك ركض ووقع على عنقه وقبله خلوش يتكلم وتصور بقى الابن اللي راجع اللي ريحته ايه اللي شكله ايه اللي لبسه ايه اللي وشه ايه يمكن ما غسلش شعره بقاله سنين وسنين يمكن آه، ظروفه الصحية كانت متدهورة جدا ياخده في حضنه ويطبطب عليه ما يخلوش يقول أي كلمة خالص ومحبة الله الفياضة تجاه الإنسان التائب ويفرح يفرح ده القصة بس مجرد ان احنا بنقراها بنفرح مع انه ده مثل وبيقولوا عشان تبقوا عارفين ان قصة الابن الضال افضل قصة ادبية افضل قصة ادبية كتبت باللغة اليونانية لغاية كده الحياة جميلة والامور حلوة خالص لكن للأسف الشديد ياتي من يسبب النكد جوه البيت الصوره كلها فرح دايما كده تلاقي في واحد يشز عن المجموع وينكد وبستخدم تعبير ينكد على البيت رجع الابن الكبير اللي كان بيشتغل وبعدين بيطلب من ابوه راجع ايه اللي بيحصل في بيتنا ده ده في صوت وموسيقى هو في ايه انا خارج من البيت الصبح مفيش حاجه فين ده واحد في ايه يا ابني يقول له اخوك رجع وابوك ذبح العجل المسمى التصرف الطبيعي والوفاء للاسره ان يدخل البيت وياخد اخوه في حضنه لكن تعجبوا معي على تصرف هذا الابن الكبير الذي كان يدعي انه ما سابش بيت ابوه اسمع كده يقول لك غضب ولم يرد ان يدخل فخرج ابوه يطلب اليه يا عيني على الاب ده عمال يدادي في ده ويدادي في ده طب وبعدين مسك ابوه كده وشوفوا اللهجه الحاده ها انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني لافرح مع اصحابي جدي وعجل مسمى حطوهم قصاد بعض بيهين ابوه بيهينه يوم ابوه بمنتهى المنطق البسيط يقول له يا ابني انت معي كل حين وكل ما لي فهو لك منطق بسيط جدا كل اللي في البيت ده بتاعك كل حاجة عندي هي بتاعتك منطق بسيط بتكلم على جدي بتكلم على جدي ده كل البيت بتاعك يقول له ايه الابن يقول له لما جاء ابنك هذا ابنك مش اخويا لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني مش عرفك زمان ما كانش فيه نت ولا موبايل ولا يعرف اخبار اخوه راح فين ولا قعد فين ما كانش فيه الكلام ده اتهم اخوه كلم ابوه بجفاء واتهم اخوه بخطيه وهو مش دريان بخطاياه هذا هو حال الانسان اتهم ابوه واهانه واتهم اخوه واهانه ويقول له لما يا ابني انت معي كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي الاب هنا واخد دور المربي كان ينبغي ان نفرح ونصر يبقاش كل الصورة مفرحة وتيجي انت تعكنن على كل البيت وتنتهي القصة يا ترى الابن الكبير ده دخل البيت يا ترى فضل بره ويجي السؤال الغريب هو مين الشاطر الابن الصغير ولا الابن الكبير طب سؤال تاني طب هو مين الضال الابن الصغير ولا الابن الكبير الضال رجعوا بقى شاطر طب الصغير يعني رجعوا بقى شاطر طب والكبير الكبير ده عايش عايش لكن لم يكن قلبه في داخل البيت ما كانش وخسر حاجات كتيرة ويمكن الكبير هو اللي تاب الصغير اللي تاب والكبير لم يتب السؤال هل ذقت واختبرت هذه الوقفة ترجع لنفسك والسؤال للاتنين للصغير وللكبير الصغير استفاد الكبير ما استفادش وضيع الفرصة وتسبب في غضب وفي زعل وما نعرفش خطيته دهيت خلته يفوق لنفسه ولا فضل في الخطية وفضل بعيد عن بيت أبوه السؤال المهم واحنا داخلين على نص الصيام اهو السؤال المهم هل جربت انك تدوق حلاوة الرجوع الى النفس احيانا الواحد يبص لنفسه يقول انا حلو زي الفل الابن الكبير كان بيقول كده انا حلو ما بعملش خطية خالص لكن مجرد حصل قدامه موقف بان او متاسف في التعبير اللي هقوله بانت العفونه التي في قلبه بانت ظهرت بقى اخوك يرجع وما تفرحش بقى اخوك اللي كان تايه انا تهيألي ما كانش بيصلي من اجل اخوه التائه ده ولا الضايع في حين الاب كان كل يوم يرقب الطريق هيرجع امتى هذا الابن السؤال وانت بتدرس مثل الابن الضال من فضلك اسأل نفسك انت مين في التلاتة هل انت الصغير ولا انت الكبير وانت ولا الاب المحب اسأل نفسك وجاوب على نفسك بصراحة واعرف ان هناك حلاوة اسمها حلاوة هناك مبدا ان بيت الانسان هو الحريه وخارج البيت هو السجن اللي يبعد الإنسان بعيد خالص عن الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Min alleluja se betri kej, ke agium ne mati. Te noce moren goem mođe oven šojs, de hres ob de pavel niste vineri.
Egonin Meneonen Menegor, scheint der Sotten Henne, Novi sotim mono onayman, akitchit charisam mois, metoe bendemet shi sedik.
Temet Cheloyen, Teakob Beno Benaim, Temaso Salam.
Begad yatsot ben de David, te sofiyen, te solomon.
Lebne Man Barakliton Veta Vijene Apostolos.
Şöyde be arif, ankrep tahoe, rafim ben yodit tayodin arşerif. Baba baba vanurut, nemnen yodim medrup.
Politis Nemne bis kohus niyet ki nemen ibnotin Det Fagroni Genno Esronos Anan Mishel Rombinem Ansio Neri Niko.
Endef seviyor en nogani tirun sabi sidin noen şarafim kolim.
Obersto serie كنت في كان النوفيناني والخنويرين قبل نشتين Enay kirye leyson, kirye leyson, kirye كيف لوكيسون min امين ismo ero ismo ero istimi سيميتون يكون kon بركون be ismo.
ليترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيسة وأربعة عينات غير المتجسدين والشاربيم والسيرافيم وكل الطعامات السماء وكل الذين عرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin ese şon.
أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرب لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم ومع روحك أيضا